والآن مع الشريط الثالث بعنوان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ونحن اليوم أو نحن الليلة على موعد مع الزهرة التقية النقية التي غرست في حقل الإسلام ونبتت بماء الوحي أو سقيت بماء الوحي وأنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات إنها الصديقة بنت الصديق أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيه اللي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها قبل ما نتكلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها والحقيقة احنا طبعا عايزين نهدي هذا الدرس بالذات على وجه الخصوص لكل أخت يكون سنها صغير بنقول لها أهي القدوة والأسوة ولذلك يعني تنوعت زيجات النبي عليه السلام منهم اللي سنها صغير منهم اللي سنها كبير من أجل أن نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجة على الرغم من هذه صغيرة السن أو هذه كبيرة السن أو هذه أرملة أو هذه بكر أو هذه فيب فتنوعت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم كيف نتعامل مع كل زوجة على قدر سنها وعلى قدر علمها فكان هذا من باب الأسوة والقدوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بنهدي هذه القصة لكل فتاة صغيرة عايزة تعيش دنيتها وآخرتها في وقت واحد بنقول لها ما فيش مانع ان انت تجمعي بين الدنيا والاخره وبين الحياه وبين الاخره من خلال ان انت تتاملي كيف عاشت امنا عائشه آه هذه الحياه في آه رحاب الوحي وفي ظل سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم عن امنا عائشه الحقيقه عايزين نتامل البستان الذي نبتت فيه هذه الزهره الغاليه. فزوجها هو سيد الاولين والاخرين ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقه النهارده بالذات على وجه الخصوص الواحد وهو بيتكلم عن امنا عائشه حاسس كده بانشراح كده ويعني وسعاده ان احنا بنتكلم عن امنا عائشه على وجه الخصوص رضي الله عنها وارضاها. ابوها صديق الامه الاكبر ابو بكر الصديق افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. يعني نكتفي بس بس بحديثين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابي بكر. الحديث الاول في البخاري ومسلم إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي من أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام الحديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الكلام ده كان قبل موت النبي عليه السلام مباشرة قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة كل واحد عمل معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كافئه إلا مين أبو بكر فقط ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكافئ أبا بكر فترك النبي مكافأة أبا بكر على من؟ على الله عز وجل أمها الصحابية الجليلة أم رومان رضي الله عنها وأرضاها وأختها لأبيها أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وأنعم بها وأكرم وزوج أختها من؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته شوف جماعة كم خصلة وأحد العشر الذين بشروا بالجنة وأول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه جدها لأبيها أبو قحافة اللي هو أبو أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان قد أسلم وإن كان أسلم متأخرا لكنه إيه كان صحابيا جليلا رضي الله عنه وأرضاه وجدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر التي أسلمت أيضا ونالت شرف الصحبة وعماتها الثلاث عماتها الثلاثة كلهم صحابيات أم عامر وقريبة وأم فروة بنات أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين وأما شقيقها أخوها يعني فهو عبد الرحمن اللي هو ابن أبي بكر فهو من الشجعان والرماة الذين ذكروا وأسلموا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير هذه هي الشجرة المباركة التي نشأت فيها تلكم الزهرة الندية التقية أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني لو اننا قلنا لاي اخت على وجه الارض لو حبيتي تفتخري هتفتخري بايه؟ هتقول والله انا كان جدي كان باشا ويعني ممكن يكون مثلا عمها راجل لواء ولا وزير لكن شوف بقى امنا عائشه لما تفتخر تقول ايه؟ انا زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وافضل من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين وامي فلانه او جدي فلان وجدتي فلانه واخويا فلان وجوز اختي فلان. شوف الشجره الطيبه المباركه التي نشات فيها امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ولدت امنا عائشه سنه خمسه من البعث وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين جوزها كم سنه عندها كم سنه يعني عقد عليها وعندها كم سنه ست سنوات واتجوزها دخل بها او بنى بها عندها كم سنه تسع سنوات وفضل معاها لحد ما بقى عمرها كم سنه 18 سنة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أمنا عائشة 18 سنة يعني أخذت مع النبي عليه السلام كم سنة يا أخوة؟ تسع سنوات وعلى من ذلك ملأت الكون كله بعثر حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان الإمام مسروق وده كان من أئمة التابعين لما يحدث عن من عن أمنا عائشة كان يقول إيه حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في كتاب الله جل وعلا تعالوا نبدا القصه بس بعد ما نصلي صلى الله عليه واله وسلم آه كان ابو بكر كان طبعا زي ما كلنا عارفين كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه قبل البعثه كان سيدنا ابو بكر كان من المقربين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم انه الصادق الامين وكان يرى صدقه وامانته وكان يرى شهاده الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وبعد البعثه المهم بعدما اشرقت انوار البعثه او نور الاسلام على ارض الجزيره كان اول من امن من الرجال من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه طبعا أول ما أسلم على طول حمل هم الإسلام خرج ودعا إلى الله عز وجل أسلم خمسة من الذين بشروا بعد ذلك بالجنة أسلم خمسة من العشر الذين بشروا بالجنة على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وذهب إلى بيته من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والحديث في الصحيحين فذهب ودعا زوجته اللي هي ام رومان فاسلمت ساعتها على طول وزي ما قلنا ان كان اول من اسلموا في بدايه الاسلام كانوا اسر اغلبهم اسر ما كانوش افراد اغلب الاسلام اللي اسلموا في بدايه امر الاسلام امر الدعوه كانوا اسر اسره ابي بكر اسره فلان اسره فلان وده دليل على ان الاسر دي اصلا كان البيوت دي كانت مليانه موده ورحمه وكان في تفاهم وكان الزوج مع زوجته زي ما بيقولوا كده على موجه واحده كان في تفاهم ما بينهم وبالتالي انا اسلمت خلاص انا كمان معاك هي اسلمت انا كمان معاك النهارده مشكله المشاكل في بيوت المسلمين الا من رحم الله الزوج يعني يلتزم والزوجه مش عايزه تلتزم هي اللي تلتزم والزوج مش عايز فدي مشكله المشاكل ليه زي ما قلنا الاساس مهدوم وقلنا ان اعظم حاجه تجمع الزوج والزوجه الايه ان هم يكون هم الاثنين اصحاب رساله يعني انا متجوزك ليه مش عشان انت جميله ولا انت متجوزين عشان انا مثلا راجل ما شاء الله طول وعرض وتلابيس ومجانس وصحه ومعايا فلوس لا انا متجوزك وانت وافقت عليا لان احنا الاثنين اصحاب رساله انا وانت عايزين نشيل هم الاسلام ايه رايك نشيل هم الاسلام نشيل هم الاسلام خلاص يبقى انا لما اتجوزك يبقى احنا الاثنين اصحاب قضيه القضيه دي هي اللي بتجمعنا انا وانت ولذلك لا يمكن اي شيء على وجه الارض يفرقنا ابدا احنا هنختلف على ايه على اساس ان البيت مثلا ناقص اكل وشرب احنا ما اتفقناش على كده من الاول البيت يعني ما هوش فيه مثلا ابهى واجمل الاثاث والحلي والكلام ده كله برضه ما اتفقناش على كده فلو نقص اي شيء من متاع الدنيا ما فيش مشكله ولذلك التفاهم اللي كان بين النبي عليه السلام وبين بين امنا عائشه زي ما هنشوف دلوقتي كان اساسه ايه؟ هل على اساس ان النبي عليه السلام كان موفر لها اجمل واحلى حياه؟ ابدا كان حياه النبي عليه السلام بسيطه جدا وهنشوف دلوقتي ان النبي عليه السلام كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال يعني ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار مفيش لا طبيخ ولا لحم ولا أي حاجة خالص بالمرة بتوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من ذلك كان أسعد وأجمل حياة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته رضي الله عنهن جميعا إذا المسألة ما هيش مسألة أكل ولا شرب ولا متاع المسألة مسألة أنا عايش لقضية وأنت عايش القضية وإحنا الاثنين أصحاب رسالة فبالتالي عمر ما هيكون فيما بيننا أي خلاف بعد خمس سنوات من البعثة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولدت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها شوف بقى البيت الجميل اتولدت لقت ايه وجدت أب مؤمن وأم مؤمنة ما وجدت غير ذلك حتى قالت أمنا عائشة لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين أنا أول ما اتولدت وطلعت كده وبدأت يعني أحس بالدنيا وأشعر بالحياة من حواليا لقيت أم وأبويا الاثنين متدينين فبالتالي نشأت نشأة إيه؟ جميلة وهي دي أجمل حاجة أجمل حاجة زي ما قلت لكم أعظم الأسباب يا إخوة اللي تخرج نماذج كعائشة رضي الله عنها وأرضاها أكبر سبب التربية اللي هم عاشوا فيها ولذلك النهاردة إحنا أكتر حاجة بنفتقدها هي التربية هي التربية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قال لما بيتكلم بيسألوه عن الإخوة الملتزمين وعن العلماء والدعاء قال لهم إحنا من 25 سنة ما زلنا نعيش في التصفية لكن لم نبدأ بعده في التربية التربية اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها مع أصحابه ده النبي عليه الصلاة كان لما يجلس مع الصحابة كان لا يسألهم إلا على الدين حديث صحيح مسلم من أصبح منكم اليوم صائما شوف بيسألهم عن إيه؟ عن عبادة من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا هو صداق دائما رضي الله عنه وارضاه من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار منكم اليوم قال أبو بكر أنا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة إذا في إيه كل الكلام الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة كان كله أو جل الكلام كان في أمر الدين ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي قلوب كان بيرتقي بهذه القلوب والأرواح إلى جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى لذلك كان يحقر دائما من شأن الدنيا في قلوب الصحابة ألا إن الدنيا ملعونة يقول الكلام ده لمين؟ الصحابة من بعدهم الأمة ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر على طول حبيب صلى الله عليه وسلم عمال دائما ايه يجاهد مع الصحابة في انه يربيهم على ايه على حب الآخرة وعلى الزهد في الدنيا الدنيا ما تساويش حاجة ولذلك هم كانوا فعلا عايشين الكلام ده رضي الله عنه وارضاهم شوف سيدنا ابو طلحه لما جاله واحد وقلنا الكلام ده قبل كده وعايز منه 300 ألف درهم سلف فسيدنا أبو طلحة راح مسلفهم اتفضل أه هتسدهم إمتى؟ قال يوم كاس خلاص اتفقوا على يوم في اليوم دوت الفجرية سيدنا أبو طلحة لقى الصحابي ده جايب له 300 ألف درهم وجاي بيقدمهم له قال له ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة فأول ما شافه أبو طلحة بكى وقال هي لك جزاء على مروءتك مش النهارده ربنا يعافينا ويعافيك تروح تتفرج على المحاكم تلاقي الأخ واكل فلوس أخوه واكل فلوس الأم والأب واللي ربنا يعافينا ويعافيك ومظالم العباد التي كثرت في هذا الزمان الذي قل فيه اليقين فيما عند الله الكلام ده يقوى في قلب العبد إمتى لما الإنسان فعلا ثقة للآخرة يتقل في قلبه وثقة للدنيا يقل في قلبه الكلام ده إن شاء الله نربيه في قلوب الناس إمتى لما نبدأ مع بعض إن شاء الله بعد السلسلة دي برحلة إلى الدار الآخرة في 20 حلقة فعلا تحس قد ايه من الدنيا دي والله ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه تعالوا نشوف بقى ازاي النبي عليه السلام اتجوز امنا عائشه حقيقه كانت زيجه النبي عليه السلام من امنا عائشه كان بامر من الله عز وجل ده حقيقه طب مين تانية كان النبي عليه السلام اتجوزها بامر من الله الله يبارك فيك هي كل زوجات النبي عليه السلام الحقيقه كان بامر من الله عز وجل لكن الامر الصريح جاء في زوجتين اللي هم زينب بنت جحش وعائشه رضي الله عنها وارضاها الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة الكلام ده بعد ما اتجوزها قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه كان يأتي إليه جبريل ثلاث مرات وفي كل مرة يأتيه بسورة في قطعة من الحرير فإذا كشف قطعة الحرير كان ينظر فيرى سورة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها فكان يقول إن يك هذا من عند الله يمضيه لو كان الأمر ده من عند ربنا سبحانه وتعالى فإن شاء الله الأمر إيه سيمضي في رواية الترمذي بقى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل جاء بسورة أمنا عائشة في قطعة حرير خضراء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة يبقى كده أمنا عائشة لما سمعت الكلام ده من النبي عليه السلام علمت يقينا أنها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بل وفي جنة الرحمن سبحانه وتعالى طب إزاي الجواز الزواجة دي تمت بس بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم عارفين احنا في القصة اللي فاتت قصة زواج النبي عليه السلام من ايه من امنا سودة ايه اللي حصل خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها اللي هي زوجة عثمان بن مظعون جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الا تتزوج قال ومن اجوز مين قالت ان شئت بكرا وان شئت ثيبا فقال فمن البكر قالت ابنة احب خلق الله اليك عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنه قال فمن الثيب قالت سودة بنت زمعة احنا خدنا في الدرس اللي فات الشق الثاني اللي هو ايه زواجه من سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها واليوم نتناول زواج النبي عليه السلام من امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها فالنبي عليه السلام قال لخولة بنت حكيم طب اذكريني عندهما فذهبت خولة بنت حكيم وزي ما قلنا الدرس اللي فات كانت خولة بنت حكيم كانت خطبة شاطرة جدا فاول ما دخلت على ام رومان ما لقتش مين ما لقتش ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فاول ما دخلت وجدت مين ام عائشه اللي هي ام رومان فاول ما دخلت فقالت ماذا ادخل الله عليكم من الخير فقالت ماذا قالت لها ده النبي عليه السلام بعتني عشان اخطب ابنتك عائشه فطبعا فرحت اي ام الان جالسه تخيلي لو ان النبي عليه السلام بعت لك واحده عشان يخطب بنتك شوف تخيل الفرحه بقى والسعاده اللي تدخل على ايه على قلب الام في الوقت ده فطبعا كانت في غايه السعاده لكنها برضو ايه قالت لها طب انتظري يعني حتى ياتي مين ابو بكر ابوها عشان ناخد رايه برضه فلما جاء ابو بكر نفس الكلام خوله بنت حكيم دخلت قالت يعني ماذا أدخل الله على دار أبي بكر من السعادة والسرور قال لها ماذا قالت له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني, أرسلني لأخطب ابنتك عائشة أبو بكر لحد اللحظة ديت كان فاكر إن ما يجوزش إن النبي عليه السلام يتجوز بنته ليه؟ لأنه أخوه أخوه في الإسلام فظن إن الأخوة دي في الإسلام تمنع أن يتزوج النبي ابنة أبي بكر فقال لها طب ده أنا أخوه ودي بنت أخوه فهل ينفع إن هو يتجوزها؟ فجاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا بكر يقول إنه أخوك في الإسلام وإن عائشة هي ابنة أخيك فهل تصلح لأن تتزوجها فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ارجع إليه فقولي له أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي فأرسل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعقد على أمنا عائشة كان عمرها قد إيه؟ ست سنوات طيب نقف هنا عند مسألة مهمة جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم طب واحد يقول الله إزاي النبي عليه السلام طبعا المستشرقون دايما بيتكلموا في هذه المسألة وكتير جدا من المسلمين مش عارفين يردوا عليهم إزاي النبي عليه السلام يتزوج أمنا عائشة هو لم يدخل عليها حتى الآن هو دخل عليها وعمرها قد إيه تسع سنوات لكنه عقد عليها عمرها ست سنوات بعض المستشرقين أو كثير من المستشرقين يقولون كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها ست سنوات تعالوا نشوف مراحل زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه السلام مر بكم مرحلة في زواجه خمس مراحل أول مرحلة النبي عليه السلام قعد لحد سن 25 من غير زواج صح لا لحد سن 25 النبي عليه السلام اتجوز من 25 ل 50 النبي عليه السلام اتجوز كم واحدة واحدة بس اللي هي أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها قعد متجوز واحدة أسن منه هو جوزها عنده 25 سنة وهي كانت عندها كم سنة 40 سنة أسن من النبي عليه السلام وكانت متجوزة مرتين قبل النبي عليه السلام وكانت مخلفة كمان وفترة الشهوة كلها من ال 25 ل 50 معروف كده صح ولا المرحلة دي كلها مرت على النبي عليه السلام وهو متجوز واحدة بس أسن منه ب 15 سنة ومتجوزها قبل منه مرتين ومخلفة يبقى النبي عليه السلام لو كان متجوز جواز شهوة كان ينفع انه يعيش مع زوجة واحدة؟ لا، طب ولو عايز يتجوز في مرحلة الشهوة دي كان هيتجوز واحدة ثيب ومتجوزها قبله مرتين؟ برضه لا، امال كان يتجوز ايه؟ كان يتجوز واحدة هو عنده 25 سنة، كان يتجوز واحدة عندها 18 سنة. وكان ممكن يتجوز أربعة عندهم 18 سنة ويتمتع بقى. لكن لا ده اتجوز واحدة أسن منه ب 15 سنة ومتجوزها قبل منه مرتين ومخلفة. يبقى جواز النبي عليه السلام كان شهوة؟ لا، محدش يقدر يقول الكلام ده أبدا. يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من سن 50 لسن 53 سن 50 كانت أمنا خديجة كانت ماتت رضي الله عنها وارضاها يبقى من سن 50 ل 53 بغير زواج وفاء لوفاة أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها من سن 53 ل 55 دي المرحلة الرابعة من سن 53 ل 55 كان معاه زوجة واحدة اللي هي مين؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها وكانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم من سن بقى 55 ل 63 تعدد النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأزواج وكان المرحلة دي مرحلة هي مرحلة الجهاد ونشر الدعوة والغزوات وغير ذلك وكان النبي عليه مشغول في غاية الانشغال بهموم الأمة من الغزوات والفتوحات ومن غير ذلك من نشر دين الله سبحانه وتعالى حد يقدر يقول ان من سن 55 ل 63 ده سن شهوة حد يقدر الكلام ده ابدا محدش يقدر الكلام ده والنبي عليه السلام لم يعدد لم يعدد إلا في هذا السن من 55 ل 63 أدي مرحلة المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا عارفين قوة النبي عليه السلام عارفين النبي عليه السلام كان قوي جدا يعني النبي عليه السلام كانت قوته دي يا اخوان احنا قلنا الكلام ده في درس قبل كده 4000 رجل قوة النبي عليه السلام ب 4000 رجل والكلام ده مش من ناس الصوفية لا ده الكلام ده بتحقيق علمي هقوله لك دلوقتي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حبيبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري حديث في البخاري عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول لقتادة رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف على على أزواجه التسع في ساعة من ليل أو نهار معنى الكلام ده النبي عليه السلام كان يجامع يجامع أزواجه التسع في ساعة يعني مش 60 دقيقة يعني لا في وقت في ساعة من ليل أو نهار فتعجب قتادة وقال أو كان النبي يطيق ذلك معقولة في رجل على وجه الأرض يستحمل أن يجامع تسع زوجات في ساعة واحدة فقال له أنس إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة طيب الرجل من أهل الجنة يا شباب عنده قوة كم رجل؟ 100 رجل لا مش 80 طب الكلام ده فين؟ عند الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع 40% بكام؟ 4000 ولذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل أربعة آلاف رجل المفروض يتجوز كم واحدة أربعة آلاف واحدة ايه مكسوف ليه 4000 امرأة صح لا يعني لو جوز 4000 امرأة يقوم بهن بفضل الله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم في عز شبابه من 25 ل 50 فضل مع زوجة واحدة اللي هي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها فضل مع أمنا خديجة بغير زوجة أخرى حد يقدر يطلع النهاردة ويقول إن النبي عليه السلام كان جوازه كله من أجل الشهوة ولا واحد على وجه الأرض يقدر يقول الكلمة دي ليه؟ عندنا الدليل أهو حاجة تانية طب ايه السبب بقى من سن 55 لسن 63 ايه السبب برضه في تعدد زيات النبي صلى الله عليه وسلم كان في اربع اسباب بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم انا بقول لك والله واحنا بنتكلم النهارده عن قصه امنا عائشه وان كنا لسه ما دخلناش بس بقول لك حاسس بانتعاش عجيب جدا واحنا بنتكلم عن قصه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها اول حاجه من اسباب تعدد زيجات النبي عليه السلام الحرص على نشر الدعوه لان النهارده هيتجوز تسعه التسعه دولت مش كل واحده ليها اصدقاء صديقات يعني هتخش عليها مش في نساء الأمة النهاردة جايين من القبائل من هنا ومن هنا عايزين يتعلموا الإسلام هيخشوا فين النبي عليه السلام يقعد مع كل النساء دول طبعا لا هيخشوا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكل كم من النساء هيخشوا على كل زوجة ها علمينا ازاي النبي عليه السلام كان بيتوضا ازاي كان بيغتسل طب كان بيعمل ايه طب كان بيقول ايه فكل زوجة هتعلم قدر معين من النساء فده هينشر الدعوة في القبائل صح ولا لا يبقى أول سبب الحرص على نشر الدعوة الإسلامية تاني حاجة ترسيخ دعائم الدولة المسلمة تعرفين خلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه السلام كم واحد أربعة قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن إلى آخر الحديث طب الخلفاء الأربعة دولت لازم يتعلموا كل حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم طب هيتعلموا إزاي طب الأربعة دول لازم يكونوا في بيتي لازم يكونوا جوه أنا أكون في بيتهم هم يكونوا إيه في بيتي فاتنين منهم النبي عليه السلام اتجوز بناتهم اللي هم مين سيدنا أبو بكر النبي عليه السلام اتجوز بنته مين عائشة وسيدنا عمر النبي عليه السلام اتجوز بنته مين حفصة والاثنين التانيين النبي جوزهم بناته اللي هم مين سيدنا عثمان اتجوز مين رقية ولما ماتت رقية النبي عليه السلام جوزه مين أم كلثوم وقال له لو عندنا الثالثة لزوجناك يا عثمان ولذلك سمي عثمان بذي النورين رضي الله عنه وارضاه والرابع اللي هو مين سيدنا علي جوز مين فاطمة سيدة نساء أهل الجنة خدت بالك المسألة متربطة دول الخلفاء الراشدين بعد المهديين من بعد لازم يكونوا جوه بيتي أنا أتجوز بنت اتنين والاثنين التانيين أجوزهم بناتي الحاجة الثالثة إن كان زواج النبي عليه السلام من بعض نسائه كان سبب في إسلام قبيلة هذه الزوجة النبي عليه السلام يتجوز واحدة معينة فجوازه من هذه المرأة كان سبب في إسلام القبيلة كلها يبقى يجوز ولا يجوزش؟ يتجوز الحاجة الرابعة ان بعض النساء كانت أرملة أرملة وملهاش حد في الدنيا خالص أبوها ميت أمها ميتة جوزها مات ملهاش حد طب مين ي- يعني يأخذ هذه المرأة النبي عليه السلام لو أمر أي حد من الصحابة كان هيجوزها فالنبي عليه السلام خاف أن يثقل على أي واحد من أصحابه فيعمل إيه هو يتحمل بقى فيتجوز مين يتجوز أم سلمة جوزها مات وأم سلمة زي ما انتم هي هي إن شاء الله في قصتها لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليقل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة وفي حد أفضل من أبو سلمة فتقدم لها أبو بكر فرفضته وتقدم لها عمر فرفضته فلما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وافقت فتزوج ام سلمه ليه؟ انها ارمله وملاش حد في الدنيا دي خالص. نفس الحكايه حصلت مع مين؟ مع امنا سوده زي ما قلنا في الدرس اللي فات ملاش حد واصبحت ارمله طب يعمل ايه؟ فالنبي عليه السلام تزوجها. يبقى كل الزيجات من اجل الله ولا لا؟ حد يقدر يشكك في زيجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب زواجه من امنا عائشه لسه السؤال قائم ما تصلي صلى الله عليه وسلم طب زواجه من امنا عائشه في السن الصغير ده ست سنين صغيره جدا اشمعنى اتجوز امنا عائشه وعندها ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع سنوات اول حاجه ان زواج النبي عليه السلام من امنا عائشه كان بامر صريح من الله عز وجل دي اول حاجه بصرف النظر بقى عندها سنة سنتين خمس سنوات ستة المهم الأمر جاء من الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فما ظنك إذا كان الأمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية إن معروف جدا إن البنت في البلاد الحارة بتبلغ قبل البنت اللي في البلاد الجليدية أو البلاد اللي الساعة صح لها بتبلغ قبلها وتعجز قبلها تجد مثلا في أرض الجزيرة أو في كينيا أو في البلاد الحارة البنت ممكن تبلغ لحد النهاردة الكلام ده ممكن تبلغ عندها تسع سنوات أو ثمان سنوات الكلام ده صحيح ليس فيه أي مبالغة ممكن البنت في بلاد مثلا فنلندا أو روسيا أو الكلام ده كله ممكن تبلغ عندها 19 20 سنة فالمسألة عادية جدا فالبنت في الم... في الأماكن دي في أرض الجزيرة كان ممكن تبلغ عندها 8 سنوات أو 9 سنوات يعني أمنا عائشة في سن التسع سنوات كانت امرأة ناضجة وصالحة للزواج يبقى الكلام ده مش غريب ادي اول ادي تاني حاجة تالت حاجة ان النبي عليه السلام اراد ان هو يرتبط بمين ابو بكر وانه يرد له بعض الجمال فيعمل ايه طب عايز ابو بكر ده يبقى جوه بيتي اعمل ايه اتجوز بنته رابع حاجة ان تنوع السن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب جدا ليه عشان النبي عليه السلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يبقى إذا تنوع الزوجات تنوع السن ده مطلوب جدا عشان إيه؟ عشان لو أنا اتجوزت واحدة صغيرة أقول طب النبي عليه السلام كان بيتعامل مع الصغيرة دي إزاي؟ طب النبي عليه السلام اتجوز واحدة عندها مثلا 70 سنة عمل إيه معاها؟ عاملها بطريقة معينة طب اتجوز واحدة عندها 40 سنة طب و50 سنة طب اتجوز واحدة بكر زي أمنا عائشة طب اتجوز واحدة ثيب طب اتجوز واحدة ومعاها عيال كان بيعمل إيه؟ طب اتجوز واحدة كانت فقيرة جدا طب اتجوز واحدة كانت بنت رئيس قبيلة زي صفية بنت حيي بن أخطر فإذا تتعلم بقى لما اتجوز واحدة بنت وزير أعملها إزاي؟ أتعامل أتعاملها زي ما النبي عليه كان بيعامل مين؟ صفية طب اتجوزت واحدة صغيرة يبقى أتعاملها زي ما النبي عليه كان بيعامل عائشة طب اتجوزت واحدة مخلفة أتعاملها زي ما النبي عليه عامل أم سلمة وهكذا فالنبي عليه السلام تنوعت الزيجات وتنوع السن حتى نتعلم منه كيف نعامل أزواجنا خامس حاجة ودي آخر حاجة ان البيئه هي اللي بتحدد ازاي زي ما قلنا مثلا ارض الجزيره كان في عهد النبي عليه السلام كان الزواج من البنت في السن المبكر ده كان منتشر جدا والدليل على هذا ان صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها وارضاها بنت زعيم يهود خيبر كان اول جواز ليها كان عمرها كام سنه 11 سنه وحفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما كان اول جواز لها قبل قبل ما تتجوز النبي عليه السلام كان عمرها كام سنه 12 سنه يبقى المسألة كانت منتشرة ولذلك المشركين لما حبوا يقدحوا في النبي عليه السلام كانوا يقول إيه إنه ساحر إنه كاهن إنه مجنون لكن حد فيهم قدر يقول ده متجوز واحدة صغيرة ما حدش قال ده دليل على ان الكلام ده كان عادي جدا في الايه في الارض جزيره في الوقت ده صح ولا لا يا اخوانا وبعدين السنوات كل لما السنين بتعدي كل لما الدنيا بتتغير يعني على سبيل المثال احنا عندنا في مصر هنا كان مثلا من 40 50 سنه كانت ست وستة كانت بتتجوز عندها كام سنة؟ 11 سنة. يعني لما سألت بعض الأقارب لينا الناس كبار في السن طب يا حاجة أنت اتجوزت عندي كام سنة؟ قالت لي اتجوزت متأخر والله يا ابني وعندي كام سنة؟ 12 سنة. ياه وسابوكي ليه لحد السن ده؟ يعني كان المفروض أول ما تنزلي تتجوزي على طول. فكان عندها كام سنة؟ 12 سنة. وخلي ما شاء الله بقت جدة وهي عندها كام سنة؟ يعني 30 سنة مثلا بقت جدة. فإذا المسألة كانت عادية جدا في أرض الجزيرة فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة في هذا السن المبكر كان عادي جدا وطبيعي جدا لأن أمنا عائشة في سن التسع سنوات يا إخوة كانت امرأة ناضجة وكانت صالحة للزواج طيب آخر حاجتين معلش احنا طولنا عليكم في الحتة ديت بس عايزين برضو ايه مش عايزين حد ان هو يتهم النبي عليه السلام ولا عايزين حد يتهم امنا عائشه طبعا كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام اتجوزها سنه كام سنة 2 هجرية بعد غزوة بدر مباشرة صح لا غزوة بدر كانت في رمضان شوال على طول كان النبي عليه الصلاة والسلام كان متجوزها كان ده بداية التشريع الإسلامي فكان مطلوب ان زوجة تكون صغيرة وتكون ذكية جدا وتكون متدينة جدا تكون داخل بيت النبي عليه السلام عشان تتعلم وتسأل كتير وتتعلم كتير ومن رحمة ربنا ومن حكمه الجليلة ان امنا عائشة لم تنجب ما خلفتش ليه عشان ما تنشغلش بالاولاد وعشان تبقى فاضية تماما ان هي تتعلم من النبي عليه السلام وتعلم الامة ومن رحمة ربنا أيضا كمان ومن حكمه الجليلة إن النبي عليه السلام يحب أمنا عائشة أكتر واحدة، ليه؟ عشان يقول لها هي أكتر واحدة وهي تنقل مين؟ للأمة وتعلم الأمة آه آخر حاجة الشبهة دي كانت موجودة في عهد النبي أبدا، حد في عهد النبي عليه السلام اتهم النبي إن هو اتجوز واحدة صغيرة؟ ما حدش اتهمه، ولا بعد النبي ولا حتى في عهد الأئمة الأربعة ما ظهرتش الشبهة ديت إلا من حوالي 50 60 سنة. ما ظهرش الا من حوالي 50 60 سنه فلو كانت شبهه بالفعل كانت ظهرت من زمان انما هي ما ظهرتش الا ايه الا في الايام بتاعتنا دي طيب بعد ما اتجوزها حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه طبعا بنى بها فاشتد ايذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة المهم هاجروا إلى المدينة المنورة والنبي عليه السلام خلى بقى مين معاه مين اللي هاجر معاه سيدنا أبو بكر أبو أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها فلما جه الميعاد بقى الذي اذن فيه الحق جل وعلا للنبي عليه السلام ولابي بكر بالهجره المهم هاجروا مع بعض وطبعا كانت امنا عائشه كان لها دور عظيم جدا في هجره النبي عليه السلام واسماء كان لها الدور الاكبر في هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره ابيها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المهم راحوا المدينه بعد ما راحوا المدينه وفعلا مكثوا ونزلوا في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم فالمهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثم أرسل بعد ذلك وأرسل إلى أسرته وإلى أسرة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا ف وعاشوا في رحاب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإمام الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم فالمهم تمر الأيام وتيجي غزوة بدر ويكتب الله عز وجل النصرة لعباده الموحدين بعد ذلك كان غزوة بدر كانت في شهر رمضان شهر شوال مباشرة كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين حديث في البخاري فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث فوعكت فتمزق شعري فأتتني أمي اللي هي أم رومان جات لها يوم يوم الدخلة بقى فلقيتها فين؟ قالت وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت بتتمرجح وكان معاها إيه بعض البنات صحراتها فلما لقيتها ام رومان كده راحت ملاجياها واخداها ومدخلاها عند بعض الانصار وقعدوا بقى ايه يسرحوها ويظبطوها ويعني يعني يجهزوها للنبي عليه السلام فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم يعني فكانت امنا عائشه في هذا الوقت كانت فعلا بتتمرح ودخلوها على النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله الدخله يعني كان الجهاز بتاع امنا عائشه كان شكله ايه تخيل جهاز امنا عائشه وهي داخله والنبي عليه السلام داخل عليها كان جهاز من عائشة وسادة حشوها ريف وفراش حشوه ريف وجرة ماء هو ده جهاز أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وشوف سبحان الله يعني زي ما قلنا في أول الدرس إحنا بنهدي هذا الدرس لكل أخت صغيرة وكل أخت كبيرة برضه النهاردة تعرف بس إزاي أمنا عائشة كانت تجمع بين حب الدنيا وبين حب الآخرة مفيش مانع إن الأخت تعيش حياتها بس بما يرضي الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تدخل على نفسها السعاده وهي في بيتها ايه المشكله يعني بعض الاخوات ربنا يحفظهم والله شيء جميل جدا يعني بيجيبوا لعب للاطفال كده لاولادهم وتقعد هي تلعب مع اولادها يعني ايه المشكله وتفرح نفسها وتفرح اولادها وتدخل السعاده على زوجها وعلى اولادها وعلى بيتها ايه المشكله مفيش اي حاجه طالما امر لا يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى فيعني مفيش مانع ان احنا ندخل السعاده على بيوتنا فدخلت امنا عائشه بيت النبوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير بيت في الكون كله على الرغم ان هو كان بيت بسيط جدا كان بيت يدوب في اساس بسيط جدا هذا البيت كان مهبط الوحي كان بيت امنا عائشه كان يسمى ايه مهبط الوحي كان اغلب الوحي الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه وهو في لحاف امنا عائشه رضي الله عنها وارضاهم يا ريت نتعلم البساطه يا جماعه من النبي عليه السلام يعني يا ريت بنكلم النهارده الاباء نكلم الاباء والامهات اللي جالسين الان ما بيننا بنقول لهم بالله عليكم يسروا الزواج للشباب احنا النهارده ما بنتفخرش بالزواج يعني ما بنقولش ده فلانه بنت فلان دخلت وعفشها كان هو يا بنتي اقل منها لا بنتك مش اقل منها بس حبيبك صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه احمد باسناد الحسن ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه عايزه بنتك يبقى بيتها مبارك وعايزه الزوجه بتاعتها تبقى مباركه يسري يسري عشان ربنا يبارك والله العظيم كل ما ب- الناس بتغالي في المهور وتغالي في الأثاث والعفش والكلام ده كله والله بتنزع البركة إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ده كان مهر أمنا عائشة قد إيه 500 درهم وعلى الرغم من ذلك كانت أفضل نساء العالمين أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان المهر بتاعها 500 درهم وعلى الرغم من ذلك كانت الزواجة سعيدة جدا النبي عليه السلام ما خلالهاش البيت مثلا فيلا دورين والاساس مش عارف منين ولا الكلام ده كله عشان السعاده تدخل ابدا لكن ادخل عليها السرور والسعاده بايه بالوحي وبطاعه الله سبحانه وتعالى هي الطاعه التي تجلب السعاده لنا وليس هناك بيت افضل ولا اطوع لله من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا النبي عليه السلام كان بيعطي المثال والقو- والاسوه والقدوه حديث في البخاري امراه جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فسكت النبي سكت النبي أنا مش عايزها فقام رجل من الصحابة شاب كده من شباب الصحابة فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تجوزها أنا مش لاقي فقال صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه معك مهر تقدمه فقال ليس معي إلا إزار أعطيها إزاري فقال صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان التمس شيئا آخر فذهب فعاد فقال ما وجدت شيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد فذهب الصحابي ورجع وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ايه اظن بقى اللي معهوش ما يلزموش يعني هو في اقل من خاتم من حديد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه عايز يجوزك ما انا هجوزك هجوزك قال امعك شيء من القران قال نعم معي سوره كذا وكذا وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القران فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن ايه رأيك يعني النهارده لو شاب كده ربنا يبارك فيه ويحفظه وراح يتجوز النهارده ودخل على حماه حمى المستقبل يعني ومرحب بيك يا ابني ما شاء الله وانت عارف الناس النهارده ما بتسالش بقى انت يعني ما شاء الله يا ابني اخبارك ايه مع الصلاه اخبارك ايه مع كتاب الله طب اخبارك ايه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد فيكم سمع الكلام ده لما هيتجوز حدش بيسمع الكلام ده نفسنا نسمع الكلام ده فقد عظمنا ما حقر الله وحقرنا ما عظم الله اعظم حاجه في الدنيا فشوف النبي عليه السلام زوج رجل بما معه ايه من القران وام سليم رضي الله عنها وارضاها والحديث رواه احمد والنسائي بسند صحيح لما تقدم لها ابو طلحه ابو طلحه كان ساعتها ايه كان مشرك فتقدم لام سليم بعدما مات ابو انس ابو انس بن مالك فالمهم ايه تقدم لها ابو طلحه كان لسه مشرك فقال لها يا ام سليم اريد ان اتزوجك فقالت له والله يا ابا طلحه مثلك لا يرد لان ابو طلحه ما شاء الله كان طول بعرض وجمال وفلوس وكان غني وكانت تتمناه اي امراه في الدنيا فقالت يا ابا طلحه مثلك لا يرد ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه فهو ظن ان هي عايزه ايه فلوس اكتر ظن ان هي ايه بتساومه فتاني يوم راح جايب لها ايه فلوس ايه ضعف الفلوس اللي عرض عليها قالت له والله ما اردت ذلك ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سواه فعرف ان هو امام امراه ايه لا ينبغي لعاقل ان يفرط فيه قال لها طيب خلاص طب كيف لي بالاسلام انا اسلم ازاي قالت له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يديه فذهب ابو طلحه الى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاسلم اول ما دخل طبعا من باب المسجد النبي عليه السلام كان قاعد بين الصحابه اول ما شاف ابو طلحه جاي من باب المسجد قال ايه هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه الشفافيه غره الاسلام في جبينه الاسلام باين عليه كده فدخل ابو طلحه فاسلم فكان مهر ام سليم الاسلام قال راوي الحديث فما اعلم امراه كانت اكرم مهرا من ام سليم كان مهرها الاسلام يا ريت نسمع الكلام ده والله نفسي اخت زي ما اللي بيرسلوا بيقولوا احنا اتحجبنا لا نفسي اخت بقى تبقى تقول انا هتجوز مهري القران او هتجوز مهر الاسلام يكون واحد هيسلم وتكون هي مهرها الاسلام نفسي نسمع الكلام اللي يشرح الصدر فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره ايسره مؤونه تعالوا نشوف صفحه جميله جدا بقى من حب النبي عليه السلام لامنا عائشه دخلنا بقى في الجد حب النبي عليه الصلاه والسلام لامنا عائشه كان اعظم حب عرفه الوجود مش النهارده الناس التعبانين يقول لك اعظم حب عرفه الوجود قيس وليلى وفي النهايه ما اتجوزهاش برضه اهو ده اللي حب وما طالش لكن حب كان تعبان لانه كان في معصيه الله انما بقى حب النبي عليه الصلاه والسلام لامنا عائشه كان اعظم حب على وجه الارض ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه كانوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام اكتر واحده بيحبها امنا عائشه آه، موقف جميل جدا الحديث في البخاري ومسلم سيدنا عمرو بن العاص كان راح النبي عليه الصلاه والسلام بعته في غزوه سريه ذات السلاسل وراح هناك وانتصر وغنم ومش عارف ايه والكلام ده كله وجاي بقى ايه مجهز نفسه ان ايه ان هو يكون بقى النبي عليه الصلاه والسلام طبعا هيثني عليه فاول ما جه قام النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه قال فرس اساله مين احب الناس الى قلبك يا رسول الله شيء طبيعي ان هيقول انا صح لا لان انا لسه جايب له انتصار اهو وجايب الغنايم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حديث رواه البخاري ومسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوهم طب ثم من طب مش مشكلة أكون أنا الثاني مش مشكلة برضه يعني مش مشكلة قال ثم من قال عمر ثم من قال عثمان ثم من قال علي خلاص ما اسألوش تاني بقى اعتبر نفسي الخامس وخلاص فسبحان الله فأحب الناس إلى قدر رسول الله من أمنا عائشة ومن الرجال أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حديث في الطبراني أيضا بإسناد الحسن إن أمنا عائشة بتقول إيه بتقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال لما بتسألي ليه قالت لأحب ما تحب ما هو المثل بيقول إيه حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي إلا لما أنا أكون بحب إنسان يبقى الإنسان ده لما يحب حد يبقى ده حبيبي ولما حد يكرهه يبقى ده عدو صح ولا لا؟ حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي فقالت لأحب ما تحب يا رسول الله فقال أحب عائشة يعني هي بتقول له مين اللي أنت بتحبه عشان أنا أحبه قال أنا بحب عائشة يعني حب نفسك بقى وفي رواية أبي يعلى بإسناد الحسن أن عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجدها تبكي فقال لما تبكي عائشة قالت سبتني فاطمة فاطمة بنت النبي عليه السلام سبتني كلمة ثبتني دي مش معناها انها قالت لها كلام وحش يعني لا يعني ممكن تكون قالت لها كلمة بسيطة يعني لأنهم تأدبوا بأدب النبوة صلى الله عليه وسلم فقالت ثبتني فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أثبت عائشة يا فاطمة قالت أجل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أليس تحبين ما أحب قالت أجل قال وتبغضين ما أبغض قالت أجل قال فأحب عائشة فإني أحبها فقالت فاطمة والله لا أقول لعائشة أبدا شيئا يؤذيها شوف قد ايه حب النبي عليه الصلاه والسلام عائشه يعني مش عيب النهارده ان واحد يحب زوجته يعني النهارده لما الزوجه بتعاني من ان زوجها ده عمره ما قال لها كلمه حلوه ده من ضمن ال- ال- بس مش عايزين النساء تسمع من ضمن من ضمن الاشياء الثلاثه او المباحات الكذب الثلاثه ان لو زوجتك قالت لك بتحبني اه بحبك من مباحات الكذب للاسف اتكشفنا يعني النهارده لو واحد قال لمراته انا بحبك هتقول له ما هو قال لك في الجامعه ما احنا فقسنا كل حاجه فمن مباحات الكذب ان انت تحب مراتك يعني بس احنا مش عايزينها من مباحات الكذب لا عايزين تحب مراتك بجد بحق وحقيقي حب بالخاص والله دي مراتك اللي بتربي لك ولادك واللي بتوفر لك كل حاجه واللي بتكون سبب لعصمتك من من الفتنه وسكنك يعني هي اللي شايله كل حاجه فاذا ليه ما تحبهاش يعني زوجها بس طبعا برضه بنوصي الزوجه برضه يعني مش بنوصي الزوجه نقول لها بحبك وبس لا برضه الزوجه لازم تكون بتتحب فعلا يعني ما تكونش الزوجه صوتها عالي على زوجها على طول وبتزعق له على طول وبتعارضه على طول وبتخالفه وبتضايقه وبتعصاه وما بتطيعش ربنا وما بتصليش وبعد كده اقول له احبها طب هيحب فيها ايه سبحان الله وكل لما تكون الزوجة والله مطيعة لله ربنا هيحبب فيها زوجها حتى لو ما كانتش حتى يعني سامحوني انا ما قلت قبل كده ان ما فيش اخت مش جميله لان اجمل ما في الاخت المسلمه طاعتها لله عز وجل وحجابها ده اجمل حاجه في الاخت المسلمه لكن بنقول حتى لو الاخت حتى ملامحها مش جميله للزوج والله العظيم ربنا هيحبب زوجها فيها لو كانت مطيعه لله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول لاي اخت حاسه ان زوجها ما بيحبهاش قومي قبل الفجر بس كده وصلي ركعتين توبه وبعدين ركعتين حاجه ان ربنا يحبب زوج فيها هتلاقيه قايم الصبح يقول لك قصيده حب اه والله قصيده حب على الريق كده فيعني احنا بنقول اللي عايزين البيت المسلم اللي فعلا ينشا على طاعه الله. نشوف احاديث ثانيه في حب النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه. عن عائشه ايضا كان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم، العظم بتاع ال- اللحمه بس مش عظم فاضي يعني يعني يعني في برضه لحمه، فاتعرقه اخد اللحمه اللي فيه ثم ياخذه شوف المنظر الجميل ده والحديث رواه مسلم يا الله منظر جميل حد يقدر يعمل الكلام ده؟ النبي عليه السلام يديها العظمه وفيها شويه لحم كده فهي تاكل منها وبعد ما تاكل والنبي عليه السلام واخد العظمه دي ويقعد يبص كده على موضع فم امنا عائشه على موضع بقها اللي كان بتاكل منه وياكل من نفس المكان حبا لعائشه تقدر تعمل الحته دي اعملها روح الليله دي هات كوبايه ميه كده لو مش قادر تجيب بيبسي يعني بلاش بيبسي احنا مقاطعين يعني لو مش قادر تجيب عصير مانجا عصير جوافه اي حاجه خد بالك عصير سلمون اي حاجه يعني هات كوبايه ميه فاضيه كده واشرب بق وادي مراتك بلاش لا اديها هي الاول عشان تبقى انت اللي بتجري وراها قول لها اشربي اي حاجه دلعها يا اخي يا ننوسه يا حنتوس اي حاجه ايه المشكله اه والله دلع مراتك وحرام يا اخوانا لا مش انا اخدهم علينا لا والله ده هم كده ربنا يبارك فيهم ويحفظهم دلع مراتك قول لها كلمه حلوه وخليها تشرب بق بس ما تخليهاش تشرب الكوبايه كلها ما ممكن تكون تفصى يعني لا لا قول لها اشربي بق وسيبيني الباقي شربها شويه وقول لها شوفي الحب ليكي من نفس الموضع اللي هتشرب منه وتقوم ماسك كده وشارب يا سلام هتحس قد ايه انت بتحبها وتخلص ليك والله وهتلاقي وكل ما ما سبحان الله ما انت لما تحب زوجتك البيت هيروق والاحوال هتبقى هي- يعني هاديه وهتلاقي البيت كده ماشي على ما يرام وهتلاقي نفسك مفيش نكد مفيش خناقات مفيش مشاكل هتلاقي نفسك انت حتى بتنتج وما شاء الله وعايش حياتك كده حياه جميله يا اخو والله انما طول ما انت عايش في نكد وخناق ومشاكل مع كل ده على حساب شغلك وعلى حساب حياتك فشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه؟ كان يديها العظمه تاكل منها حته اللحمه وبعدين ايه؟ هو كمان ياكل من موضع فم امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. آه برضه عن امنا عائشه والحديث رواه الحاكم بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمه قالت امنا عائشه فتكلمت انا فقال صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه يا عائشه أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة قالت بلى يا رسول الله قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة حتى من ضمن الأشياء الجميلة اللي كانت بتعملها أمنا عائشة مع النبي عليه السلام في يوم من الأيام إن النبي عليه السلام جلس في يوم من الأيام في البيت وأمنا عائشة قعدت تحكي للنبي عليه السلام قصة أم زرع مع أبي زرع عارفين طبعا حديث طويل جدا وحديث حتى كلماته صعبة جدا زوج العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق ان شاء الله نشرح لكم مره ان شاء الله فالمهم فشوف امنا عائشه عماله تكلمه وتحكي له الحديث من اوله لاخره ومع مشاغل النبي عليه السلام قاعد بيسمعها يا ترى انت لما تكون زوجتك نفسها تكلمك يا ترى بتقعد تسمعها ولا ما بتسمعهاش محتاجين برضو يا اخوانا والله العظيم من ضمن الاشياء التي تصلح بيوت المسلمين ان انت تقعد مره مع مراتك قول لها تعالي يا حبيبتي اقعدي في ايه اللي مضايقك في حياتك هتقول لك كل حاجه انت فاكر يعني انت فاكر في حاجه كويسه يعني لا بقى يعني هتبقى متضايق من كل حاجه ماشي يعني لا حددي لي ايه اللي مضايقك بالظبط كذا وكذا وكذا وكذا طب خلاص خلينا يعني خلينا في الوسط نحاول نغير كذا وكذا ده يعني على المدى البعيد ان شاء الله نغير ربنا يكرمك ده انت غاليه عندي وام اولادي و و و. والله يا اخوان حد فينا فكر مره يسمع مراته والله لو سمعتها هتقول لك بلاوي والله بجد يعني فانت محتاج تسمعها فعلا وهي لازم تسمعك اقعدوا اسمعوا بعض كل ده والله بيقرب وجهات النظر وبيبعد الخلاف من البيت والله وبيبعد النكد عن البيت يا رب املأ بيوت المسلمين سعادة يا رب العالمين لدرجة من كتر الحب اللي كان بيربط أمنا عائشة بالنبي عليه السلام لدرجة الحديث في البخاري ومسلم كان النبي عليه السلام يقول لها إيه والله يا عائشة إني لأعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين علي غضبة الله طب ورضا أمنا عائشة يضر يعني ينفع النبي عليه السلام ما ينفعوش طب وغضبها عليه يضره ما يضروش ابدا ما يضروش لان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من ذلك شوف من تواضع النبي عليه السلام ومن حب لامنا عائشه يقول لها ايه؟ يقول لها انا عارف امتى بتكون زعلانه مني وامتى بتكون ايه مبسوطه يعني قالت له طب ازاي يا رسول الله؟ قال لها لما بتكوني راضيه عني بتقولي لا ورب محمد ولما بتكوني غضبانه عليا تقولي لا ورب ابراهيم فقالت قالت أجل يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك بس هو ده اللي بهجره إنما أهجرك أنت يا رسول الله ما أقدرش عشان كده كان الصحابة من كتر علمهم بإن أمنا عائشة أغلى واحدة عند النبي عليه السلام كان لما حد يعوز يهادي النبي عليه السلام يعمل إيه؟ يسأل النهارده يوم النبي عليه السلام عند مين؟ لا يومه عند حفصة لا مش هنهادي عند أم سلمة برضه لا طب عند عائشة أيوه الهدية توصل فكل الهدايا مع إن أوضة أمنا عائشة يعني سؤال الخط تلاقي الهدايا قد كده في غرفة أمنا عائشة ليه؟ كانوا عارفين إن النبي عليه السلام بيحب أكتر واحدة مين؟ عائشة يبقى الهدايا توصل للنبي هو عند مين؟ عند أمنا عائشة لكن زي ما قلنا مش السعادة اللي كانت بتربط النبي عليه السلام بأمنا عائشة مش عشان كتر الهدايا ولا عشان آه، العيشة ال- ال- المادية العالية أبدا كانت بسبب الطاعة والراحة النفسية اللي موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوفوا بقى الترجمة الحقيقية احنا طولنا على النهاردة طول ما طولناش ما طالما بنتكلم عن الحب نسرح معاه ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويرزقنا الحب الحلال في بيوتنا مع ازواجنا فشوفوا بقى الترجمه الحقيقيه لحب النبي عليه الصلاه والسلام عائشه ما هو ممكن يقول لها انا بحبك وما يعملش حاجه تسعدها لا انت لما تحب زوجتك يبقى لازم تعمل اللي بيسعدها اذا كان في طاعه الله اما اذا كان في معصيه الله لا ما تعملش لان عندنا نص لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى حديث في البخاري ومسلم كانت امنا عائشه بتقول ايه لما جه وفد الاحباش الاحابيش اللي هم من الحبشه فكانوا طبعا عندهم مهارة في رمي الحراب واللعب بالحراب فكانت أمنا عائشة تحب تتفرج على المنظر ده فتعمل إيه؟ كانت تقول للنبي عليه السلام إيه؟ أريد أن أشاهد فالنبي عليه السلام كان يقف على باب الغرفة بتاعته ويحط إيده على الباب وأمنا عائشة تحط خدها فين؟ على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتفضل تتفرج النبي عليه السلام يقول لها يعني خلاص كده تقول له لسه خلاص لا لسه تقول ايه امنا عائشه تقول بتقول انا شبعت انا مش عايز بس انا بقول له لسه عشان اعرف غلاوه عمته صلى الله عليه وآله وسلم وفي روايه تانية ان هي ما كانتش بتحط دقنها على كتف النبي لا كانت بتحط خدها على خد النبي صلى الله عليه واله وسلم وتفضل تتفرج على الاحابيش وهم بيلعبوا بالحراب والنبي عليه السلام يسالها خلاص تقول له لسه خلاص لسه لحد ما ايه في الاخر خالص تقول له خلاص يا رسول الله شبعت فيردها النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتها كان امنا عائشه ايضا والحديث في البخاري ومسلم ايضا كان عندها بنات البنات اللي هم ايه اللعب الصغيره العرايس وده أخذ منه العلماء حكما فقهيا بأنه يجوز للأب أو للأم إن هم يجيبوا العرايس اللعبة الدباديب السونطوطة ديت للبنات السونططين مش للولاد الولاد إن شاء الله نجيب لهم رشاشات عشان يطلعوا إرهابيين محدش يسجل الحتة دي ها ف... فالبنات الصغيرة نجيب لهم إيه؟ نجيب لهم الدباديب يلعبوا بيها فأمنا عائشة كان عندها الدباديب دي كانت بتلعب بيها والنبي عليه السلام كان أذن لها فيها وكان عندها بنات زمايلها كده صغيرين برضه 9 سنين 10 سنين كانوا بيلعبوا معاها اول ما يعرفوا النبي عليه السلام جاي يقوموا يعملوا ايه يجروا بره خايفين من النبي عليه السلام فاول ما النبي عليه السلام يشوف كده يقوم خارج ويقول لهم ايه خشوا لها قالت فكان يسرب هؤلاء الي يدخلوا عشان يلعبوا مع امنا عائشه عشان تنبسط وتفرح ادي الحب والالفه اللي كانت بين سيدنا النبي عليه السلام وبين امنا عائشه وانت برضه تشوف ايه اللي يبسط زوجتك ايه اللي يدخل عليها السعاده طالما ما فيش معصيه لله سبحانه وتعالى وهي برضو تشوف ايه اللي يبسطك عشان برضو تعمله لازم كده يبقى فيه مرة يعني زي ما بيقولوا كده يعني الحبل مرة هي ترخيه ومرة هو يرخيه عشان الحياة تمشي ما تبقاش الزوجة وبرضو نصيحة غالية لكل زوجة لما تلاقي زوجك زعلان اوعي تقف قدامه ند الند لا تحاول بقدر الامكان ان هو لما يشد انت ترخي ولما هو يرخي برضه انت ترخي ما تشديش ليه؟ لان ده الزوج له القوامه ده راجل البيت فاذا يعني مساله مهمه جدا ان احنا يكون في المحبه دي في البيوت برضه حديث رواه ابو داود بسند صحيح امنا عائشه شوف يعني شوف الطيبه بتاعت امنا عائشه وال يعني كانت على فطرتها تماما يعني مره من مرات النبي عليه السلام داخل لها فلقى الستر بتاع امنا عائشه اتهز كده من الهواء فلقى وراه يعني شويه لعب كده ومعاهم فرس وانطوط كده لعبه برضه وعليه اجنحه فقال لها ما هذا يا عائشه؟ قالت له اللعب بتاعتي وطب ايه اللي معاها ده؟ قالت له فرس ايه اللي فوق الفرس؟ قالت له اجنحه قال لها فرس النبي عليه السلام بيضحك معاها فرس وله اجنحه؟ قالت له نعم أما علمت يعني كأنها بتعرف النبي عليه السلام حاجة بقى معلومة جديدة أما علمت أن لسليمان فرس له أجنحة قال لها كان لسليمان فرس له أجنحة قالت له أجل واخد بالك ف... كأنها يعني بتعلم النبي عليه السلام حاجة ما يعرفهاش خالص واخد بالك فالنبي عليه السلام ضحك قالت أمنا عائشة فضحك النبي حتى رأيت نواجذا في حديث أيضا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح إن النبي عليه السلام كان في سفر من أسفار من السفريات بتاعته وكان معاه أمنا عائشة فهم خارجين كان معاهم ايه الجيش جيش المسلمين فهم خارجين راح النبي عليه ايه قال لهم ايه تقدموا قال للجيش ايه تقدموا الجيش يطلع قدام وبعدين قام موشوش امنا عائشه قال لها ايه تسابقيني قالت له سابقك امنا عائشه كانت لسه صغنطوطه بقى ما يعني لسه رفيعه ولسه بقى شابه صغيره يعني 10 8 12 10 11 سنه ولا بتاع ولا 12 سنه حتى قال لها تسابقيني قالت له سابق قالت فسابقته فسبقته فالنبي عليه السلام فضل شايلها لها بقى بعدها بفتره امنا عائشه بقى ايه اكلت بقى وخد بالك وتخنت وحملت اللحم قالت فسمنت وحملت اللحم فجه مره تانية خارجه معاه في سفريه فايه النبي عليه برضه ايه راح قايل للجيش ايه تقدموا تسابقيني قالت له سابقك قالت فسابقته فسبقني فقال لها هذه بتلك واحد واحد كده خالصين اه يا اخي قلنا قبل كده سابق زوجتك في البيت البيت 40 متر ما فيش مشكله سابقها العب معاها بارتس استغماء اي حاجه كيك على العالي كيك على الواطي يعني زي ما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك كنا في البيت مع نسائنا كايه او كن في بيتك كطفل مع ايه مع مع نساء فاذا ارادونا رجالا وجدونا رجالا اقعد العب معها يعني والنبي عليه السلام جعل يعني قال ايه كل لهو باطل الا ثلاث من بينها مداعبه الرجل امراته ايه يعني لما تدعب زوجتك و... وتسابقها وكده يعني ما فيش مشكله يا اخوانا عايزين نملى بيوتنا سعاده يا اخوه والكلام ده والله ليس خارجا عن دين الله عز وجل بل هو اساس اساس ان بيتك لما يبقى فيه سعاده هيبقى فيه دين والله وهتعيش هتحس بسعاده عجيبه يعني لما تقعد تداعب زوجتك وتيجي قبل الفجر بنص ساعه تقول لها يلا نصلي ركعتين قيام الليل هتقول لك لا طبعا ما تقدرش تقول كده ليه لانك ادخلت السعاده على قلبها فهي كمان عايزة برضو تدخل السعادة على قلبك وتقوم معاك وتكتبى في هذه الليلة كما عند أبي داود بسند صحيح تكتبى عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكان أحيانا يعني على الرغم من السعادة دي كلها يا إخوة كان أحيانا تحصل بعض الخلافات بعض بقول بعض الخلافات البسيطة جدا في بيت النبي عليه السلام بينه وبين زوجته لكن كانت بتتعالج ببساطة وفي ساعتها وفي وقتها والحديث رواه أبو داود بإسناد قوي أن النبي عليه السلام في يوم من الأيام داخل أبو بكر على بيت النبي عليه السلام فوجد أمنا عائشة صوتها عالي على صوت النبي عليه السلام فقال لها أبو بكر يا بنت فلانة أنت بتعلي صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلسه داخل عشان يضربها فراحت استخبت ورا مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم راحت استخبت ورا النبي عليه السلام شوف المرأة أي زوجة في الدنيا تزعل مع زوجها لما أبوها يتدخل ملهاش غير مين؟ غير زوجها فراحت استخبت ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم المهم فالنبي عليه السلام حاش سيدنا أبو بكر قال له احنا جئنا بك لتصلح ما بيننا ما جبناكش عشان تضربها فخرج أبو بكر أول ما خرج فضحك معاه النبي عليه السلام قال لها شفتي أنا اللي حشته عنك تمام؟ فضحكت والنبي عليه السلام ضحك أبو بكر لسه خارج سمع ضحكهم فدخل أبو بكر مرة أخرى فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما زي ما جبتوني عشان الزعل اللي بينكم يعني ضحكوني زي ما ضحكتوا كده رضي الله عنهم وأرضاه ولذلك كان النبي عليه السلام كان زوجا لا مثيل له حديث رواه البخاري لما سئلت أمنا عائشة وده إهداء لأي زوج النهاردة بنقول له الكلام ده لما سئلت أمنا عائشة قيل لها ماذا كان يصنع النبي في بيته النبي عليه السلام كان يعمل إيه في البيت قالت كان يكون في مهنة أهل بيته فإذا سمع الأذان خرج كأن لا نعرفه ولا يعرفه كان في مهنة أهل بيت أه حديث البخاري فالمهم فكانت أمنا عائشة تقول إيه كان في مهنة أهل بيته يعني كان بيساعد زوجته النبي عليه السلام اللي شايل هموم الأمة كلها واللي مسؤول عن تبليغ كل الرسالة العظيمة دي واللي مسؤول عن تسع زوجات كان في مهنة أهل بيته يعني النهاردة لما تكون زوجتك حامل وتعبانة وبعض الزوجات طبعا تقول لك انا يعني ايه لما يعني لما بتحمل الزوجه ولا الطبيبه المسلمه بتقول لها لا انت لازم ايه يعني ترقدي على ظهرك آه تسع شهور يعني المهم ايه ما ما تعيش نفسك خالص فطبعا بتقول للزوج طب ساعدني فيقول لها لا انا ماليش دعوه بالكلام ده كله لا ايه المشكله ولا عيب ولا حرام يعني بعض الناس يقول لك لا ده عمل النساء ده وانا عمل الرجال الشغل بره لا برضه ايه المشكله دي زوجتك وحبيبتك لما تكون هي تعبانه مفيش مشكله ان انت تدخل وتساعدها يعني ممكن تقول لها طب اعمل دي ازاي هتقول لك اعمل كذا وسوي كذا وخلص كذا واخد بالك مفيش مشكله انك تساعدها بعض الايام وهي شايلاك السنين الطويله دي كلها فالنبي عليه السلام كان في مهنه اهل بيته يا اخوه الكلام ده عايزين نتعلمه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ده كله ما كانش يسيب امنا عائشه كده بغير توجيه ولا رعايه ولا تعليم لا كان النبي عليه السلام كان يعلمها كل حاجه ولو اخطات كان يوجهها يعني رغم من شده الحب ده يعني واحد يقول لك طب احب زوجتي حتى لدرجة إن هي لما تغلط مش هوجهها ليه عشان ما تزعلش مني لا النبي عليه السلام كان لما يشوف أمنا عائشة بتغلط في أي حاجة كان بيوجهها يا إخوة وادي الأحاديث الصحيحة كلها الحديث رواه البخاري ومسلم أن أنه دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم السام يعني الموت ففطنت أمنا عائشة لهذه الكلمة فقالت وعليكم السام واللعنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت أما سمعت يا رسول الله ما قالوا أنت ما سمعتش اللي هم قالوه قال سمعت يا عائشة وقد قلت لهم وعليكم يبقى إذا وجهها في حديث ثاني أيضا رواه الترمذي بسند صحيح أن أمنا عائشة في يوم من الأيام اتريقت على أمنا صفية بنت حيي صفية بنت حيي كانت جميلة جدا لكنها كانت قصيرة رضي الله عنها وارضاها فأمنا عائشة بتقول للنبي عليه إيه حسبك من صفية أنها هكذا يعني بتقول له دي قصيرة جدا إيه اللي عجبك فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف حبيبته حبيبته على رغم ذلك ما يسيبهاش كده لا لازم يوجهها فقال لها صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لو مزجناها بمية البحر تعقره كله فعلمت أمنا عائشة أنه لا ينبغي لها أن تقول مثل هذا الكلام برضو عايزين نقعد مع زوجاتنا يا إخوة نعلمهم الصح من الغلط زوجات كتير جدا ممكن يكونوا واقعين في كلام غلط وخصوصا الغيبة منتشرة جدا بين النساء لا علم زوجتك حرام يا اخت ربنا يحفظك بلاش الغيبه بلاش نسعى بين الناس بالنميمه بلاش كذا بلاش كذا تعلم زوجتك وزوجتك هتحترم رايك يمكن في الاول تزعل لكن بعد كده لما تعلم ان هذا الامر في طاعه لله سبحانه وتعالى فعلا ستمتثل الامر وشوف المنقبه العظيمه دي لامنا عائشه رضي الله عنها وارضاها الحديث في البخاري ومسلم في يوم من الايام النبي عليه السلام بيقول لامنا عائشه ايه يا عائش شوف قد ايه يا عائش يعني شوف بيختصر الاسم من اجل ايه الترخيم والت... يعني بيدلع بدل ما يقولها عائشه يقول لها عائش يعني لو زوجتك اسمها سميه تقول لها يا سم يعني المهم تدلعها اعمل اي حاجه فقال لها قال لها يا عائش ان جبريل يقرئك السلام جبريل عليه السلام بيسلم عليك فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى أنت بتشوف حاجات إحنا ما بنشوفهاش وبرضه كان من ضمن مناقب أمنا عائشة والحديث رواه البخاري أنه زي ما قلنا كان بيتها مهبط الوحي يا إخوة مهبط الوحي كان ينزل الوحي في بيت أمنا عائشة آه، رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف أمنا عائشة ودي آخر حاجة نختم بها درس النهاردة إن شاء الله قال آه، أحد الصحابة كان الناس يتحرون بهداياهم آه، يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أمنا عائشة فاجتمع صواحبي يعني زوجات النبي عليه السلام إلى أم سلمة فأم سلمة قيل لها يعني روحي للنبي عليه السلام فقولي له يعني يعني عايزين بقى يعني كده زي ما الناس بيتحروا بهداياهم يوم عائشة لا كمان يتحروا بهداياهم أيام الزوجات التانية فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن زوجاتك آه، يريدن أن يتحر أن تأمر الناس أن يتحروا بهداياهم يوم أزواجك كما يتحروا بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ورد عليها في المرة الثالثة فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها هي الوحيدة اللي كان بينزل عليا الوحي وأنا في لحافها شفت قد ايه الحب اللي كان بيربط النبي عليه السلام بأمنا عائشة إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن غيرة أمنا عائشة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها والغيرة عند النساء فطرة ما نقدرش نقتلها أبدا لكن نقدر نوظفها ونوجهها أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة